السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكه وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه إلى ابني المراهق المراهق ابن المراهق انت في سن حرج سن حرج جدا جدا جدا ومرحله صعبه في حياتك هتعديها ان شاء الله انت بعد كده هتضحك على الايام دي هتفتكر ايام ما كنت مراهق وتقول ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده هو ايه الخبلان اللي انا كنت فيه ده طب ايه ده ايه ده انا كنت بعمل ايه ولا كنت بفكر ازاي ولا كنت بقول ايه بس لو سمعتني النهارده كويس وفهمتني في اللي انا بقول لك عليه والله هتعدي المرحله دي حلوه قوي قوي قوي قوي ومش هتندم عليها بعد كده بل بالعكس هتعتز بيها وتقول ان انا صحيح كنت مراهق وفي سن مراهقه بس كان مخي كبير كان مخي كبير قوي وكنت ولد يا ريت الناس كلها كانت تبقى كذا وكذا وهكذا فخلي بالك مني النهارده قوي في السن اللي انت فيه ده عشان هحلل شخصيتك كويس قوي قوي واقول لك ازاي تعدي المرحله الحرجه دي ازاي تعدي عنق الزجاجه ده بعد كده خلاص هتنطلق للحياه بقى وما شاء الله عليك الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة مراحل قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم هيبتدي بقى يقول مراحل الحياة إزاي إن إحنا بنبقى صغيرين وبعدين بنكبر وبعدين بنعجز فأنت دلوقتي في المرحلة بتاعت المراهقة بقى دي فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ممكن تشكل وغير مخلقة بتنزل يبقى سقط لنق... و... و... في مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا صغير اهو في اللفة بقى وبترضع بقى ومش عارف ايه ثم لتبلغوا أشدكم ها ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا سورة الروم الله تبارك وتعالى يقول الله الذي خلقكم برضو كلكم من ضعف صغيرين لسه اهو بص كده للولد اللي في اللفه ده اهو انت كنت زيه برضو اهو انت كنت زيه ولذلك في سن المراهقه بقول لك لما تكبر هتبص للمرحله اللي انت فيها دي زي ما انت دلوقتي بتبص كده للايه للولد الصغير اللي في اللفه ده وعمال يوقوع وبتاع ومش عارف مصلحته وبتاع كده يعني الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اذا في مراحل للحياة مراحل للحياة انت بتمشي فيها فالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي اسمها سن المراهقة ايه سن المراهقة ده بقى السن ده اللي انت بتكون فيه شخصيتك عارف طول ما انت بتقول لابوك وامك حاضر يا بابا نعم يا ماما حاضر ولد حاضر تعملش كده حاضر بص يا ولد حاضر يا بابا حاضر يا ماما بس انت لسه ما بقتش مراهق اول ما تبتدي بقى تتكلم مع الاب والام وطبعا ما تقدرش تتكلم مع الاب انت بتتكلم مع الام بس عشان عارف انها ضعيفه وانها طيبه انما الاب هيشكك على طول حي... ما فيش اول ما تبتدي بقى تقول ليه ليه اسكت ليه الموضوع ده ما يتمش ليه الله طب ما عملوش ليه ليه اول ما تبتدي تقول كلمه ليه بدأت تكون شخصيتك بدأت السن الحرج اللي اسمه سن المراهقة السن الصعب جدا اللي بيتعب الأب والأم الله يكون في عون أبوك ويكون في عون- في عون أمك عمال ما تعدي بس المرحلة دي هتعدي هي هتعديها هتعديها ان شاء الله بس يا رب تعديها بسلام ما تنوحمش في حاجه بقى ما تطلعش منها بمصيبه انحراف ادمان شذوذ كده اوعى خلي بالك انما ان شاء الله انت هتعديها هتعديها اول ما بتبتدي تقول ليه هتكون شخصيتك مرحله تكوين الشخصيه هي دي سن الايه سن المراهقه اللي هو سن الشباب اللي يا ريت يا ريت ويا رب تخليه لله تخليه لله وما تنحرفش فيه ينطبق عليك احاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل وشاب نشأ في طاعة الله اهي شاب نشأ في طاعة الله دي مهمة جدا مهمة جدا جدا ان الشاب ينشأ فيها دي المرحلة في طاعة الله لان طاعة الله بتبقى زي السياج اللي محوط عليك لان زي ما قلت لك لو انحرفت ودي مرحلة سهلة جدا جدا جدا وامكانية الانحراف فيها سهلة جدا جدا جدا ها ان شاء الله مش حت يعني نسأل الله ان, إن ما توصلش انحرافك ده لكن هتبقى طلعت برضه بايه بمصيبة من السن ده فيا رب لما تحوط على نفسك كده يبقى شاب نشأ في طاعة الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظك لان ربنا اهتم بالسن ده جدا جدا آه، شوف بقى آه، القرآن آه، سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لكن فتنة فتية فتية كانوا في سن الشباب وما عملوش بقى زي الشباب ما عمل على فكرة في سورة الكهف الشباب دول كان أولاد ملوك أولاد عز أولاد عز وكانوا بي- بيمسكوا ال- ال- في ايديهم الصولجان العص- ال- ال- عشان كده لما قعدوا يناولوها لبعض ناحيه الجبل علشان يسحبوا ما حدش ياخد باله منهم المهم ربنا يحافظ عليك في السن دي في السن دي اهم شيء بقى تخلي بالك منه يا ل- يا شاب يا اللي في سن المراهقه تكوين القيم افهمني بس في الحته دي تكوين القيم يعني ايه تكوين القيم انت عايز تشعر بذاتك بكيانك سن المراهقه آه، آه، الانا انا انا انا انا انا حاجه منفصله عن بابا انا حاجه منفصله عن ماما انا ماليش دعوه بحد انا بدات اعمل شخصيه ليا شخصيه ليا أه بحب ايه أه بكره ايه اعمل ايه ما اعملش ايه اقتدي بمين ايه الصح اللي انا شايفه ايه الغلط من وجهة نظري مين قدوتي آه اصعب واخطر مرحلة خلي بالك هتتشكل فيها انت فقبل ما تكون قيمك الله يبارك لك قبل ما تكون قيمك انا بكلم الولد والبنت يعني لكن الكلام للولد وداخل فيه البنت سن المراهقه برضه قبل ما تكون القيم ها لابد ولازم وضروري وحتما من المرجعيه المرجعيه اللي انت هتكون فيها القيم دي يعني ايه المرجعيه يعني بتستقي منين قيمك دي جبتها منين معيار الرجوله عندك استقيته منين معيار القدوة عندك يا مراهق جبته منين المرجعية لابد ولازم وضروري وحتما يكون في مرجعية عشان ربنا يعصمك يا ربي وما تنحرفش ارجع للقرآن والسنة سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أيها يا رب أطيعوا الله هذا القرآن وأطيعوا الرسول هذه السنة وأولي الأمر منكم يعني منكم يا أيها الذين آمنوا أو العلماء زي ما قلت في التفسير طيب لو ابويا ملتزم بالاسلام وبيتي بيت مسلم بيطبق الاسلام يبقى مرجعيتي ابويا وامي كل قيمه ب- بكونها عندي قبل ما اكونها اروح ل- لوالدي بابا دلوقتي انا كنت عايز اخد راي حضرتك في حاجه آه، الموضوع الفلاني كذا كذا كذا كذا كذا انت رايك فيه ايه آه، معلش يعني طب انا يعني معيار الرجوله مثلا استقيل زي بابا طب راي حضرتك فيه ايه آه، طب كذا كذا كذا تقوم تلاقي والدك بيوجهك بيوجهك اوعى تنحرف ما هو ده سن الانحراف سن المراهقه ده ها لا بص السكه اهي السكه اهي يعني انت عارف انت ممكن ت- تروح مثلا حته انت ما تعرفهاش وهتوصلها بس هتوصلها بعذاب و- و- واروح اسال وبعدين اخش في سكه غلط واحتمال السكه اللي دخلت فيها تحصل فيها حاجه يطلع عليا كلاب في الشارع يطلع مش عارف عليا ايه لا لما تبقى رايح وانت عارف انت رايح فين وماشي ازاي ايوه من هنا اهو ايوه ايوه علامات على الطريق بتقول لي هو ده الطريق اهو بالظبط كده لو استقيت قيمك من مرجعيه اسلاميه يبقى انت عارف سكتك ماشي ازاي بدل ما تطبش وتلطش يمين وشمال وبعدين ترجع تاني في السكه بس يا عالم التلطيش ده هيجر عليك ايه اذا لابد من المرجعيه انك انت ترتقي فيها دينك يا ايها الذين امنوا سوره الأ- الانفال استجيبوا لله ادي القران وللرسول ادي السنه اذا دعاكم لما يحييكم يحييكم خلي بالك عشان تمشي صح ف- فلازم يكون في مرجعيه ارجع للقران ارجع لسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطيعوني النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم في صحيح مسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة أو عليك السمع والطاعة عليك السمع والطاعة صحيح مسلم في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك يعني حاجات بتحبها وحاجات بتكرهها تسمع برضه ما دام ده الصح اللي قالك عليه سيدنا النبي عليه السلام وأثرت عليك ليه؟ لأن السن ده سن الغرائز بدأت بقى رجولتك بدأت تكبر بدأت تبلغ ها طيب شهوتك هتتحكم فيه خلي بالك عندك حاجتين هنا بقى شهوات اتنين شبهات شهوات دي للجسم شبهات دي للعقل يعني شهوات سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المصعمه والانعام والحرث الى اخر الايات شبهات اه حاجات في دماغك بقى ليه كذا كذا طب ليه ربنا ي- طب الاسلام آه، الله طب واحنا من آه، طب- شبهات شبهات في الدماغ يبقى دي في العقل في الفكر والشهوات بتبقى للجسم عشان تعدي الشهوات وتعدي الشبهات من غير ما تتلطش ومن غير ما تتعاص ويبقى في حاجه حصلت لك والعياذ بالله ممكن تستمر معاك ها او تخليك تنحرف بقى بعدم رجوع لازم زي ما قلت يكون في المرجعيه بتاعتك ال الاسلام الدين اللي بنستقي منه الصح والغلط اللي بنستقي منه الحلال والحرام اللي نعمل ولا ما نعملش عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مش انت اللي تقول ده حلال ولا حرام ده صح ولا غلط لا ارجع ارجع لازم يكون ليك مرجعية يبقى رقم واحد المرجعية طب اتنين بقى المهمة اللي كنت بقول لك عليها القيم اللي انت بتكونها القيم ابن المراهق الموضوع مش موضوع فعل الموضوع مش موضوع فعل الفعل اللي انت بتعمله مترتب على قيمة اتحطت في دماغك على فكر انت فكرت فيه حطيت في دماغك قاعدة وبعدين بدأت تبني عليها تبني عليها اللي هو الفعل ولذلك شوف ربنا مثلا في القرآن قبل ما يقول لنا اعملوا اي حاجة عمل صالح يعني يقول ان الذين ها الاول ايه الفكر هنا امنوا ها امنوا ها تصورت ها وعملوا ها الصالحات لكن قبل عملوا امنوا فانت برضو القيمة اللي انت حطيتها فيك جبتها منين مين اللي قالك عليها ها يعني مثلا آه ربنا يعافيك لو وقعت في موضوع السجاير وبتشرب سجاير هسألك ده فعل اهو احنا طبعا الاب والام لما يعرفوا ان ابنهم بيشرب سجاير طب طبعا خايفين عليك يا اخي ما- ما- طب ما ايه يعني انت لما تشرب ولا مثلا لكن ده ابوك وامك لازم يخافوا عليك تقول ايه يا ابويا واقف قدام مصلحتي ليه وابويا عمال مش عارف ايه اللي كل شويه عمال يشم فيا ويفتش في جيوبي بيعزك وبيحبك يا اخي ده انت ابنه امال يسيبك عشان كده انت لو كبرت وانت فيك الداء ده هتشتم في ابوك بقى بعد كده وتقول اه منه لله شوف سابني والله العظيم يا ريته كان بيديني بالجزمه حتى يا ريته كان ضربني يا ريته كان عمل كذا كذا كذا كذا وما كنتش انا دلوقتي كذا كذا اه شوف طب لما يضربك دلوقتي بتقول ايه بقى ليه اشمعنى انا حر انا الله كل واحد عارف راسه يعرف خل- يعرف راسه ايه عارف راسه ايه يعرف خلاصه ايه انت لسه لسه صغير لسه بس مشكلتك انا مش هعالج معاك موضوع السجاير كفعل انا هعالج موضوع السجاير كفكر بتشرب سجاير ليه انا عايز الفكر الاول عايز القيمه اللي اتحطت في دماغك ها واصلحها لك صلح دي لان انت بتشرب سجاير ليه اه لان الافلام اللي انا بصيت عليها لقيت بطل الفيلم بيشرب سجاير ويعمل بعينه الشمال كده اوف ومع دخان السجاير ويعمل كده فانا عايز ابقى برضه زي بطل الفيلم ما هو بطل الفيلم ده قدوتي اه دي قيمه تانية اتحطت برضه غلط قدوتك مين هنتكلم عليها بس استنى شويه ها آه اصل انا لازم اشرب سجاير بص بقى آه لان اللي ما بيشربش سجاير مش راجل فانا عايز ابقى راجل من الرجوله ان انا اشرب سجاير مين حط القيمه دي في دماغك انا هسالك سؤال من هو الرجل تصورك مين هو الراجل آه الراجل اه من غير مرجعيه اسلاميه بقى ال- الراجل اه اللي هو بيشرب سجاير اه اللي بيمشي مع بنات اللي يعرف بنات ويمشي مع بنات الراجل اه اللي اللي, اللي يسب ومو- يا سلام لو سب دين بقى يبقى كويس قوي يبقى راجل جدع قوي قوي مش همه ربنا بقى شوف بقى الرجوله بقى هنا حتى ربنا مش همه ربنا الله الله تعالى تعالى ده انت عايز تستحمى وتتنظف وتتليف مين اللي حط فيك القيم المنيله دي مين اللي قال لك على القيم دي ارجع بقى للاسلام شوف الرجوله معيارها ايه سوره القصص وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى ربنا سماه رجل خلي بالك ده صفه مش نوع النوع اللي نقول ذكر لكن صفه يبقى رجل عشان كده بنقول كل رجل ذكر لكن ليس كل ذكر رجل في ذكور كتير جدا سورة النجم وأنه خلق الزوجين يعني النوعين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم هم، ذكر ذكر احنا عايزين الرجولة هنا معيارها ايه وجاء رجل صفة مش نوع صفة وجاء رجل من, من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين شفت الرجولة بقى شفت الرجولة يا مراهق يا ريتك تبقى زيه كده اه امر بمعروف ونهي عن منكر وطلع باسلوبنا احنا كمسلمين بقى راجل فعلا راح لسيدنا موسى وقال له اطلع يا موسى يلا لحسن بيأتمروا عليك عشان يقتلوك يا موسى فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترك سورة ياسين وجاء من اقصى المدينة ايه رجل يسعى صفات الرجولة في ايه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون موتوه هم؟ قيل ادخل الجنة الوحيد اللي نصح قومه حي ميت قال يا قو... يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين شفت الرجولة شفت الرجولة ايها المراهق اهدي الرجولة الحقيقية بقى لو انت عايز رجولة اللي, اللي فيها ايمان بالله واتباع لشرع الله ولذلك سيدنا لوط في سورة هود يقول لقوم والعياذ بالله اللي جايين على ال- الملائكة بقى لما نزلوا فدول بقى قال لك يلا فرصة بقى وجايين بقى سيدنا هود يقول لهم يا, يا قوم هؤلاء, ب- هؤلاء بناتي هن أطهر لكم تعالوا اتجوزوهم بالحلال وعلى كتاب الله وسنة رسول الله ها لا انت عارف يا لوط اللي احنا عايزينه يوم يقول لهم أليس منكم رجل رشيد رجل رشيد ايه معيار الرجولة هنا الرشد الرشد أليس منكم رجل يأتمر بأمر الله عز وجل أهدي الرجولة لو انت أتمرت بأمر الله أيها المراهق وسمعت الأذان رحت صليت انت راجل قبلت ايد ابوك وقبلت ايد امك وكنت بر بالاب والام انت راجل أهدي أهدي معايير الرجولة دي معايير الرجولة عمر الرجولة ما كانت انك انت تشرب سجاير عمر الرجولة ما كانت انك انت تعرف بنات وتمشي بعنات آه، عشان ابقى راجل عشان مين قال لك ان دي رجولة لا دي مش رجولة صحح المفهوم صحح المعيار انت غلط لما تكبر بقى هتضحك على نفسك تقول الله ده انا كنت فاهم ان الراجل والله لا ايوه ده بس بس طب وبعدين ها مش يمكن تنغرس بقى في حاجة غلط او تكون طلعت بحاجة والعياذ بالله مش هي فخلي بالك معيار الرجولة ايه هو ها معيار القدوة مين قدوتك هسألك مين قدوتك تقول لي اه اللي مش عارف المغني العالمي اللي كان عامل هانكو وبانكو وعامل شعره زي مش عارف الايه فانا عامل الشعر شعري زي مين قال لك ان ده قدوة جبت الكلام ده منين ها لا ده انا قدوتي لعيب الكوره اللي عامل زعروره من ورا ده وطول ما هو ماشي عامل زي الحصان كده الزعروره عماله تعمل كده وبتاع دي رجوله دي رجوله اه انا هلبس البنطلون المحزق المحزق قوي قوي ده آه، و- طب ودي برضه رجوله اه صحح بقى صحح آه، ده مش قدوه اللي لابس ده مش قدوه مين قالك تلبس انسيان مين قالك تلبس سلسله في رقبتك في راجل بيتسلسل برضه الراجل بيلبس سلسله برضه مش عيب انت عارف مين بيلبس سلسله طب خليها في سرك طيب ها تلبس برضه سلسله تلبس لي حزازه تعمل مسيكه قلت له ما انت ماشي عملت يا يا يا يا شاب يا شاب عيب عيب اللي بيعملوا كده مش قدوه مش قدوة ايها المراهق ولا تسمع ليهم ولا تاخد بيهم خلي بالك لا دول مش قدوتك عارف قدوتك مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمين لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا شوف لما تسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول ايه من يطع الرسول سورة النساء فقد اطاع الله لما تسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنك أطعت الله عز وجل أهدي القدوة ليك إنما لو أنت حاطط حاجة في دماغك غلط إنك بتقتدي بممثلين برقاصين بناس مش ملتزمين يبقى أنت حطيت قيمة غلط وبدأت تطبقها غلط فخلي بالك خلي بالك خلي بالك ليه؟ لأنك لو حطيت قيم غلط ومشيت غلط هتنحرف هتنحرف ها حاطط قيمة ان انا آه، امشي لوحدي وانا ما حدش له سلطان عليا و... وانا حر انا كبرت انا مش عيل وانا كل شويه انت رايح فين جاي منين انا عايز اسهر بره مع اصحابي واسهر بره مع زمايلي مين صحابك دول مالكش دعوه صحابي يا واد منهم ر- كلهم رجاله كلهم حشاشين وبيشربوا سجاير وبيمشوا مع بنات ولا واحد فيهم بيصلي شفت الرجوله بقى كلهم رجاله وحلوين انا انا بصراحه عاجبني العالم دي العيال دي حلوه عيال فاقده عيال فاقده مش عايله هم حاجه عيال مستبيعه اه شفت الخيبه طب وبعدين لما تمشي مع دول وتنحرف مم، واد من دول يعلمك حاجه غلط او يعمل فيك حاجه غلط او يخليك تعمل حاجه غلط وبعدين والعياذ بالله تشب على الشذوذ مم، بعد كده هيبقى موقفك ايه هتكبر كده برضه حتى لو تبت بعد كده و- وربنا كرمك والتزمت بتاع هتبقى باصص للماضي ده و- و- وانت وانت بتتحسر طب ليه بس يا استاذ طب, طب ما احنا بنقول لك من دلوقتي اهو ما احنا بنقول لك من دلوقتي مش عاجبك وبتقول لا سيبوني انا حر ما تقوليش دي غلط ودي صح وانا مش غبي انا انا انا صغير هو انا عيل لا انا معلش لازم اجرب بنفسي لازم اجرب بنفسي لو جربت هتنوعي هتنغرد احتمال ما تطلعش حرام عليك اتقي الله في نفسك عدي المرحله دي خد خبره غيرك الله خد خبره غيرك امال انت بتروح مدرسه ليه مش عشان تاخد خبره الاستاذ اللي تبعك وتتعلم منه ها مش عيب انك انت تسال كل واحد يا فلان الموضوع كذا كذا امشي بيه ازاي لا ندم من استخار ولا خاب من استشار ها لكن انت عايز تمشي بدماغك وفاهم نفسك انك انت خلاص كبرت وب- لا لسه لا لسه فخلي بالك لان انحرافك صعب جدا في المرحله دي فاوعى تنحرف اوعى تغرس في سجاير في حشيش في هيروين تبقى مدمن والعياذ بالله هت- هتتسحر ازاي بعد كده ها لسه عبال ما تتعالج وعبال ما تشوف اثرها على نفسك وتكون خربت وشلت حاجه في دماغك ولا في مخك وتطلع انسان والعياذ بالله محطم في الحياه طب ليه ليه يا حبيبي كده ليه خلي بالك يا مراهق خلي بالك يا مراهق اوعى تنحرف كون قيمك خليك خلي في مرجعيه اسال دايما في كل حاجه ما تمشيش بدماغك ما تعاندش ما تعاندش انت لسه صغير ما تعاندش ومش اول واحده تعاندها امك ليه عشان دي الغلبانه اللي في البيت وكل شويه بقى ايه إيه، تزعق فيها وتعمل فيها طب ما تقدرش تعمل كده مع ابوك ما انا عارف تقدر تعمل كده مع ابوك ده انت بتاخد العلقه من دي وتفضل قاعد مستني قبل ما يمشي وتتاكد انه مشي الاول وتطلع تبص كده اه لا عشان يكون راجع يجيب حاجه ولا بتاع. اتاكدت انه مشي هنخش بقى على امه بقى ضربني ليه؟ قول له ايه؟ مش عارف ايه؟ اعمل لها كده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما كان ابوك موجود يا راجل لو كنت تقدر تعمل قدامه كده ما تقدرش طبعا فخلي بالك خلي بالك اوعى لان اي انحراف في هذه المرحله ممكن ما تطلعش منه والعياذ بالله تخيل لان المعاصي والسيئات اصلها الشيطان بيزينها طب لا قدر الله لا قدر الله غرست انت بايه لا انا لازم اشرب سجاير واشوف السجاير دي ايه علقت معاك السجاير طب ما نشوف المحشيه علقت المحشيه طب ما نشوف بقى الحشيش طب ما نلاقي الهيروين ها يبقى مصيبة كبيرة هنا ارجع بقى لرسالتي الى المدمن عشان تعرف المصيبة اللي انت كنت ممكن تقع فيها ممكن والعياذ بالله لو انحرفت هنا مع صحبة وحشة شذوذ شذوذ جنسي والعياذ بالله هتعمل ايه سواء يعني والعياذ بالله والعياذ بالله آه، يعني انت او فيك والعياذ بالله طب تخيل الموقف يبقى ازاي تخيل المصيبة اللي انت ممكن تقع فيها فخلي بالك يا اخي خلي بالك يا, يا ابني يا مراهق خلي بالك يا ربي يا ربي يكون ليك مرجعية وتكون قيمك صح وتبعد عن الانحراف في هذه المرحلة لعل ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويحافظ عليك اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين اللهم احفظهم وحافظ عليهم من الانحراف ومن الصحبة السوء اللهم حبب المساجد إلى قلوبهم واجعلهم من الناجحين الفالحين المتفوقين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم ربهم كما تحب وترضى اللهم آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته